الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله سبحانه هو الدرس التاسع عشر من دروسنا في شرحنا لكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعن الإمام البخاري وعن العلماء الذين علمونا ما علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وندعو الله في بداية هذه الجلسة الطيبة عسى أن تؤمن على دعواتنا الملائكة أن يجعل رب العباد سبحانه وتعالى ذنبنا مغفورا وأن يشرح صدورنا وأن يفرج كروبنا وأن يذهب غم صدورنا وأن يحقق آمالنا وأن يذهب آلامنا وأن يثبت يقيننا اللهم إنا مقهورون فانصرنا أذلون فأعزنا تائبون فأرشدنا مشتتون فاجمعنا أصحاب شهوات فتب علينا اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين معاصيه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما فك اللهم الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم امواتنا واموات المسلمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة اللهم ثقل به موازيننا اللهم ثقل به موازيننا اللهم ثقل به موازيننا وانر لنا به على الصراط طريقنا اللهم اضئ لنا به قبورنا واجعلنا من الذين يشربون من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها ابدا اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من السعداء المقبولين متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لعل هذا هو الدرس السادس في شرح الحديث الشريف الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان شفنا ان شعب الايمان كثيرة وقد يظن العبد ان بعض الاعمال لا تستحق ان تكون من شعب الايمان يعني مثلا رأينا قضية تنقية اللسان من الكذب او من شهادة الزور او من البهتان او ان يبهت او ان نلقي بالالفاظ التي نتسلى بها في الفاظ كتير احنا بنتسلى بيها وبعدين العبد نسيان ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقضيه اللسان دي مصيبه كبيره ليه؟ لان الفلسفه كلها فلسفه ولذلك وضح لنا اهل العلم وقالوا لنا انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك احنا العكس انفق ما بين كفيك لله يعني القرش اللي ربنا مديهولك طلع منه ايه زكاة المال او الصدقة انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك ليه لان هو اللسان ده سبحان الله قد يكون هناك انسان يقول لك ده قلبه ابيض بس لسانه زفت طب احنا خدنا ايه بقى من من, من بياض قلبه ها ما لنا في الناس لنا لسان طيب لان عمر وضح القضيه بل كنا نعاملكم والوحي ينزل لو حد قال الوحي ينزل يقول ده كذاب او صادق صح ولا لا يعني مثلا كمثال اللي عملوا مسجد ضرار وكفر عملوا مسجد حبوا يعملوا فيه مؤامرات على الاسلام والمسلمين في المدينه ودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه خلي بالك فكان الرسول لا يدعى الى فضيله الا ويجيب يا سلام مين بلاش احنا قياس العباد التعبانين احنا لو كان في مسجد في المنطقه بتاعتك او في اي منطقه وقالوا المسجد هيفتتح يوم الجمعه الجاي نروح ولا ما نروح؟ نروح امر طبيعي ليه؟ لان هذا خير واذا بالوحي الاعلى ينزل لينبئ الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا المسجد يعني بني خصيصا للنيل من المسلمين وللتفريق بينهم ولضرب آه، الصف الاسلامي وربنا سماه مسجد ضرار يعني مسجد يضر بالايه بالمسلمين وقال لحبيبه صلى الله عليه وسلم لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين سبحان الله المسجد اللي تحت باب ذو القبلتين المسجد اللي انت بنيته يا حبيب الله اول ما هاجرت من مكه الى المدينه هو ده المسجد اللي انت ايه احق ان تقوم فيه اما المسجد الثاني سبحان الله العظيم ما كان من الله الا ان امر رسوله ان يهدم ذلك او هذا المسجد ايه ودي خبر جامع يتهد اه اذا كان فيه جامع يعني يعمل فرقه بين الناس لا لذلك حج ابن عمر رضي الله عنهما ووقف امام الكعبه ينظر مليا فوسع الناس لابن عمر طبعا صحابي الجليل ابن الصحابي الجليل فكله سبحان الله تمنى ان يعني يحوز شرفا يوسعه فوسعوه فوقف امام الكعبه ودمعت عيناه ثم قال يا كعبة الرحمن ما اجملك وما ابهاك وما اعظم حرمتك ولكن حرمة العبد المؤمن عند الله اعظم من حرمتك شوف اقدار الناس عند ربنا قد ايه قال انت عظيمه ومنوره وكده فيك جلال وفيك مطيس بيشدنا ناحيتك لكن حرمه العبد المؤمن ها اشد عند الله واعظم عند الله من حرمه الكعبه يا سلام للدرجه دي اه هناك ما ربنا حرم الفواحش ليه ما ربنا حرم الغيبه ليه لا اله الا الله لان من اكبر الكبائر ان تخوض في عرض اخيك المسلم ودي شغلتنا كلنا يا واد فكر تمصمص تقول يا خبر ازاي لا لا لا كلنا للاسف الشديد فسيدنا عمر كان يقول كنا نعاملكم والوحي ينزل بيننا كنا نعاملكم والوحي ينزل بيننا خلاص انا وقد و- و- أم- انا ولا وحي ما دام مفيش وحي دلوقتي فمن اظهر لنا حسنا صدقنا فيه حسنا ومن اظهر لنا غير ذلك ظننا به ما قال صح ولا لا؟ يعني انا احكم عليك ازاي بكلامك صح ولا لا انت ان كلمتني كلاما طيبا منمقا واجللتني واحترمتني ماذا اقول عنك اظن بالخير ولا لا لكن كثير من الناس عاملين ان هم عمر بن الخطاب سيدنا عمر اللي اوتي من الشفافيه كان ممكن يقول لواحد انت نف... انت بقى انت نصاب مش راى شابا يحمله زجاجه خمر وبعدين الولد شاف عمر بن الخطاب قال يا خبر ابيض رحت الصيف فاقترب منه عمر ما بيدك يا رب يعني سبحان الله شوف يا اخي العبد مننا يستحي من عبد ولا يستحي من الرب ده ليه؟ ده خف- يا اخي ربك غفور رحيم لا ده انت اللي تافه بعيد لانك مش عارف انت تعصي من اه انت بتعصي مين؟ ادي القضيه وضحت انا القضيه اللي قبل كده لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم تعصيه حتى ان سبحان الله لو اراد انسان ان يرتكب جرما صغيرا ها؟ بلاش انت بتبقى ماشي مع ابوك او مع اخوك او مع ابنك ولا واحده ماشيه في الشارع ها وعايز تبص خلي بالك او مراتك ماشيه جنبك انت تستحى على دمك مش معقول هتبقى مراتك ماشيه جنبك وانت ايه ولا بص الست شكلها حلو ازاي مش معقول خالص طبعا هتطلع على الاسم عن نيابه امن الدوله يحصل لك حاجه مش كويسه يعني اريد ان اقول انت تستحي من زوجتك تستحي من ابنك خاف تعمل قدامه المعصيه تستحي من صاحبك ها ولا تستحي من الله مش دي قله ادب والله هذه قله ادب مع الله من العبد الله يقول في حديثه القدسي عبدي او ابن ادم اني خلقتك لنفسي فلا تلعب اني خلقتك لنفسي هذا كتاب وحيد وكلكم حافظين ان شاء الله طبعا. خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب ابن ادم ان طلبتني وجدتني وان وجدتني فما فاتك شيء وان فتك فما وجدت انت شيئا وانا احب اليك من كل شيء يا سلام يا الله يا رحمه الله سبحان الله يقول انا خلقتك لنفسي فلا تلعب خلي بالك انت لو تكلف ابنك بمشوار او خمس مشاوير ويعمل منهم مشوارين وثلاثه لا بتعمل في ايه بس لما يجي انا اقطع ه- اضربه بيت عصر هعمل واسوي هحرمه هحرمه من المفروض مش هوديه يفتح يوم الجمعه مش هدخله الناس مش سبحان الله وانت ايه عباره عن عبد تعبان غلبان ولكن ترى من حقك على ابنك ان يطيعك وان ينفذ اوامرك الله سبحانه كم امرك باوامره وكم انت تلعب وانت في دارك وانت في بيتك تلعب الدنيا بتلعب وفي الجامع بتلعب وبتغداب و... والله يا مؤمن احيانا قد نرتكب في صلاتنا ما يحرم ما يحرم خارج الصلاه لو دخلت مره وتيجي الامام بيصلي انت مش مبسوط منه شويه ويقرا الراجل آه يا ايها الذين كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ها، هو يش- يقول في نفسه ايه؟ يقول روحك ها، سبحان الله في نفسه يعني دي تحرم خارج الصلاه تخيل انت وانت تغتاب المسلم وانت جوه الصلاه فما وضعك مع الله خلقتك لنفسي نعم يا رب قال فلا تلعب تلعب لان ربنا بيقول وما يعني وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ربنا ما خلقناش من لعب سبحان الله امال خلقتهم ليه يا رب قال لا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عباده والعباده الحقه مش هي اللي بنلعب فيها دي ليه؟ لان بيقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فإذا انتبهوا ندموا ولن ينفع الندم بعد العبث ولا تحين مناص ولا تحين مناص سبحان الله أريد أن أقول أن في الحديث القدسي بيقول عبدي خلقتك لنفسي خلقتك لنفسي فلا تلعب بلاش تعب وتكفلت لك بالرزق فلا تسعى كفلت لك رزقك من ساعة ما كنت في بطن أمك ويا أخي العبد الغريب مننا قاعد يستحفظ في شرق البلاد وغربها ورزقه مقبول عند ربه وبعدين يقول لك ايوه امال ايه هو انا يعني آه، ده مكروت بمخي بالفتاكه بتاعتي بعلمي بشهاداتي بخبرتي بسعه اطلاعي مش عارف بمعاملاتي مع الناس ابدا ابدا الله هذا كله من فضل الله هذا كله من رحمه الله من فيوضات الله عليه ان ييسر لك وسهل لك والا ما كانش سهلها لك وانت في بطن امك يعني طب بطن امك بقى كانت بي- بيرجعك ازاي طب انت في الدنيا دلوقتي بتتعب تركب تنطط في الاتوبيس تاخد عربيتك وتجري وتروح الشغل وتيجي من الشغل وتتعب وتستخلص ده وتوصل ده وتنافق ده و- وتداهن ده سبحان الله لكن وانت في بطن امك ماذا كنت تصنع؟ انا عايز افهم بس انت كنت بتعمل ايه من ساعه ما دبت فيك الروح بعد 120 يوم لغايه ما نزلت من بطن امك خمسه اشهر متتاليه انا مش عايز اقول تسعه خليها خمسه كنت بتعمل ايه؟ ايه اللي كنت بتشتغل فيه عشان ربنا يديك دم خالص كده غذاء كامل متكامل. كنت لست في حاجة الى الاكسجين فكان قافل لك الرئتين. بس كنت بتنفذ ازاي؟ قال ما كانش في حاجة لانه كان بياخد دم جاهز مش عايز اكسده ولا غيره. لا اله الا الله. يبقى من الذي كان يرزقك؟ سلام يا اخي العبد كده احيانا تغيب عنه حقائق سبحان الله عبدي او ابن ادم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت لك بالرزق فلا تتعب ذاك ليه قال لو ركب ابن ادم الر- الريح الريح ليلحق برزقه يحصل ايه قال ركب الرزق البرق فسبقه ثم دخل في فمه خلي بالك من الكلام يعني ابن ادم لو ركب الريح عشان يجيب رزق الرزق يركب البرق ايهما اسرع البرق ام الريح البرق يزرع الب... ال... ال... ال... ال... الرزق بتاعك يزرع تدخل فوق لا اله الا الله وقد تاتيك النعم وانت لا تدرك يعني تبقى سبحان الله تفضل عامل اشد علاوه تف- تفضل مستنيه تفضل منتظره وتلاقي الرزق جاي, جاي لك من باب لا تحتسب واحد خبط عليك يقول لك انا كنت خدت مره من منك 30 جنيه لا اله الا الله من هنا من سنتين كده وانت نسيت سبحان الله وياتيك الرزق من حيث لا ايه حيث لا تدري لان ايه سبحان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويعمل له ايه قال ويرزقه من حيث لا يحتسب يا سلام يرزقه من حيث اه انت تحتاج ابواب للرزق معينه والرزق يجي لك من باب تاني خالص بعيد عن اللي في دماغك نهائي امتى كده لما تتوكل على خالق السماوات والارض سبحان الله ابن آدم إن طلبتني وجدتني وإن وجدتني فما فاتك شيء أنت لما تجد الله إيه اللي ضاع عليك يعني من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد آه يعني من وجد الله فقد وجد كل شيء ومن فقد الله فقد فقد كل شيء ليه؟ لأنه هو قال أنا بقى بيدي الدنيا والآخرة انا بايدي الدنيا والاخره اللي عايزهم هم الاثنين اديهم له اللي عايز الدنيا بس هديها له خلي بالك واللي عايز الاخره بس برضه هديها له واللي طلب الاثنين فخزائن الله لا تنفذ وده افضل دعاء كان ايه بقى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ده اعظم ايه اعظم دعوه ليه لان سيدنا ايوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فعل به المرض واحد غير ايوب عليه السلام كان يقول ايه ده انا كويس وغلبان ونبي من الانبياء ها وجبريل بينزل يقعد معايا وما بيعملش غلط ابدا ده برضه اخرتها ان انا اقعد مريض مشلول 18 سنه لغايه ما الحشرات بتاكل في, في جثتي لا اله الا الله لغايه ما الست بتاعتي تطلع تشتغل مش لاقية. والن- والناس كلها انفضت عني لان ساعه المال وساعه الجاه يطلع لك قرايب من حيث لا تدري ساعه ما تكون في منصب يقول لك ده أنا ابن خالك ده ما كانش ده اللي خال واحد ومات الله يرحمه لا انت عارف المرحوم الحاج محروف اه الحاج محروف مين اللي كان متجوز آه، مفيده اه يقول له اه مفيده مين اه يقول لك عمة خالد مراتي ده بابن خالد خلي بالك انت فهو لما انت تبقى في شهوه في منصب يطلع لك قرب من تحت الارض ولما يبقى عندك مال يطلع لك برضه اصحاب من تحت الارض يا راجل احنا كنا مع بعض في المدرسه امتى انا كنا في الأورمان الثانوية سنة 54 أنت ما كنتش في الأورمان لا لا انت مش فاكر بس مش فاكر ازاي ده الشهادات عندي كلها وعارفها المهم يعني يطلع لك ناس من تحت الارض اذا فقدت المال وفقدت الجاه قرايبك يتنصلوا منك اتر كده واحد من العلوي ده تعرف فلان ساعد في وزاره الزراعه لا الله ده من عيله حمود عيلتكم لا لا لا ده في حموده ثانيه في كفر الشيخ ها، واخد بالك عشان يبعد عن نفسه من الفقر سبحان الله سيدنا علي ترجم هذا الى كلام مؤلم للنفس والله سبحان الله ان قل مالي فلا خل يصاحبني وبالزيادة كل الناس خلان كم من عدو لاجل المال صادقني وكم من صديق لفقد المال عداء سبحان الله اول ما يبقى معايا قرد كل الناس اصحابي حبايبي يا سلام ده كبير الحمد لله السلام يا بيه فهمت سبحانك يا رب ولما بقى لا اله الا الله الغلبان يكون ربنا رزقه حته عقد تعبان ب 200 ريال ولا حاجه ويروح يشوف المور ويرجع اهلا ازيك الحمد لله بيه كويس ده انا كنت مسافر من سنه اه كنت مسافر فين ابدا كان جالي عقد كده وعلى ايه ما تقعد بلاستيك خلاص يعني انت طلعت من جيبك 100 جنيه وفرجت عنه ازمته رحت تجيب له بوتاجاز يا شيخ من زكاه مالك رحت جبت له سرير للعيال ينام عليه يناموا عليه ولا ده يحط فيه هدومه لما سبته يتكحضر سبحان الله ويشوف الويل والذل وبعد ما تسالش عليه لا اله الا الله سبحان الله يا عظيم ال ال ال القضيه غريبه صار الناس يتعاملون بالماده حتى قال شاعرهم عن الدراهم فهي اللسان لمن اراد فصاحه وهي السلاح لمن اراد قتالا للاسف ال- الآبة اللي ما يعرفش يتكلم ما دام معاه قرد بس شوف الحكم اللي بتقف في بقه هو مش عارف بريالة ما بيعرفش يتكلم بس معاه فلوس والتاني حكيم عارف بس ما معهوش حاجة يا راجل ده كلام غلط اللي بتقوله وانت عارف تتكلم حتى سبحان الله لا إله كل سهولة سبحان الله البيت الكبير لو سبحان الله الوزير ماشي في الشارع فجأة ولا نزل من العربية رجله بس اتعملت كده كل الورد وبتاع الراجل آه، أحد رؤساء مجالس الإدارات توحد الله لا إله إلا الله مواقع مر مؤلم اترقى بيه كان نائب رئيس مجلس النائب رئيس مجلس الاداره قال في كل يوم الصبح الراجل خلي بالك ساكن على ناحيه النيل كده في ايه لابس تريننج ويل ايه يلعب رياضه قالوا الكلام بعد يومين ثلاثه بص لي واحد مدير اداره عنده لابس تريننج زي البيه رئيس مجلس ايه وبيجري جنبه الله يا ما حصل صدفه تحت البيت انت تسعتك بتجري آه، هنا ليه؟ قال له أصل انا ساكن هنا وبحب يعني اجري بعد صلاه الفجر شويه قبل ما اروح واتخشب في ال- في المكتب بقى والتكييف وال- والمشاكل والورق والبتاع آه سبحان الله حسن الخروج انا برضه مشي قريب هنا اتاري الراجل عايز ساكن في الجيزه رئيس الاداره والثاني ساكن في اغا خمس شبرا بيجي من هناك عشان يجري جنب مين جنب- الراجل اقسم بالله قال بعد سنه من تولي منصب رئيس الوزراء لقيت طابور العاملين بيجري معاه الصبح بطلت اجري اتحال على المعاد خلي بالك دي حق- وا- واقع يعني هو ده, ده من من فم صاحبها سبحان الله والحجه على الروض اتحلل معاه قلت له انت بتجري قال الحمد لله بجري لوحدي خلاص خلاص زحمه عند عمر مكرم خير انا ايه يا جماعه مين اللي بيتوصل؟ اسكت دي حماد خالد مدير شؤون المستخدمين في وزاره الصحه خلي بالك انا ما- ما تعرفش انت ترجمها حماد خالد مراد مدير شؤون المستخدمين كل فيديو جايين كلكم بتوع وزاره الصحه لا طب ولو مدير شؤون المستخدمين هو اللي مات مين اللي يجي ولا حاجه يبقى اذا لما الامور تبقى للدنيا تبقى قول على الدنيا السلام لما الامور تبقى للدين فقل مرحبا بالدين ومرحبا باخلاق الدين ومرحبا بشرع الله ومرحبا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ابن ادم اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء وانا احب اليك من كل شيء ان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء وانا احب اليك من كل شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى ساعة الأزمة لن تجد إلا هو تحت الورطة الصح أحيانا كما ضربت لك المثل نفرض يعني قريبك راجل مهم أوي وساعة الزنقة كان مسافر يبقى تتوكل على من؟ هي من الواجب أولا وأخيرا مش عشان قريبك مش موجود يبقى طب نروح لربنا بقى ها؟ لا هي أولا وأخيرا يجب أن يكون اعتمادي على الله على الله لأن يعني إذا أراد الله شيئا كان الطبيعة عند ربنا مش عايزة إيه؟ مش عايزة وقت فنعود لنقول كثير ان كثيرا من اعمالنا يظنها العبد قليلا يظنها العبد تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعني ايه كده يا استاذ كده بيضه يا استاذ يا راجل يعني كثر الدروس ما الدروس خدنا منها الدروس ما كانت نحضر كتير يا بس نعمل باللي سمعناه سبحان الله ويستصغر الانسان الاعمال واذا به يفوته الخير كله فالعبد مننا لا اله الا الله يجب ان لا يستصغر الحسنه السيئه وان ينظر اليها ان هذه السيئه في جانب من؟ في جانب الله يبقى اذا ايه؟ سبحان الله العظيم أن فمعظم النار من مستصغر الشرر معظم النار من مستصغر الايه؟ الشرر هي سياره مش بتحرق اصلا ولا عود كبريت بيجيب شركه على الارض ها سبحان الله عود كبريت صغير كده هكذا النظره تعمل حسرة في القلب وتعمل تمرد من العبد على من- من- من نفس العبد عليه تيجي كده يتمرد تيجي بعد ما يكون قاعد في اوضه وراضي وقانع ويروح بقى فيلا دورين وبتاع يا الله ادي الناس اللي عايشه احنا اللي ميتين بالحياه طب ما تيجي تصلي معانا بس صلاه إيه يا شيخ ولا بتاع صلاة- وزعلان وما- طب لا دنيا ولا اخره بقى انت زعلان ليه؟ لا دنيا ولا اخره المالك يتصرف فيما يملك صاحب البيت النهارده نفرض يعني جه وقال ايه؟ قال والله انا هعمل اسانسير للعماره دي قالوا الكلام ماشي بلاش صاحب البيت انت جوه بيتك رحت زرتك انا وانت اوضتين محدودين مفيش غيرها اوضه جلوس تستقبل الناس فيها واوضه نوم والله اوضتين نوم للعيال وبس وكان الله بالسر عليك هاكل انا اعمل بقى مهندس ديكور فيها بقى لا لا لا لا لا انت من واجب تجيب اوضه سفره وتحطها مكان اوضه الجلوس دي اوضه الجلوس دي تشيلها وتحطها في الحته الفلانيه واقعد انظم عليك تبص لي انت كده تقول واحد قبل اللي بيتكلم ده سبحان الله يا اخي انا حر انا بيتي وانا عارف ايه اللي يصلحه واللي ما يصلحوش سبحان الله انا المالك انا مالك البيت وانا صاحب الشقه وانا اتصرف فيها كيفما اريد ولله المثل الاعلى من مالك السماوات والارض يعني لما يشاء ربنا يغني ده ويفقر ده يصحي ده ويعي ده ها؟ يدي ده ويمنع ده ده يسأل عما يفعل واخد بالك انت وهم يسألون ده ابليس جه لسيدنا عيسى قال له يا روح الله قال له نعم قال له انت مش بتقول ان ربنا بينجي المؤمنين وبيدافع عن المؤمنين قال له ايوه بينجي المؤمنين وبيدافع عن المؤمنين غصب عنه سبحان الله قال له طب بقى ارمي روحك من فوق الجبل كده وشوف ربنا هينجيك ولا لا شوف ابليس خلي بالك ارمي روحك من فوق الجبل فشوف بقى ربنا هيعمل معاك ايه قال يا لعين الله هو الذي يختبر عباده وليس للعباد ابدا ان يختبروا ربهم ربنا اللي يختبرني اه ده انا اللي اختبر ربنا طب إيه، ورينا التجين ازاي زي سامي الشاعر المجنون اللي قال آه، انا الذي ابدعت من قدرتك خلي بالك انا الذي بيكلم ربنا سبحانه وتعالى الآن. انا الذي ابدعت من قدرتك فعشت ارعى في حمى طاعتك دعني الى الاثام حتى ارى كيف يذوب الاثم في رحمتك ده كلام برضه ده اللي بيعلل الذنب بقى ها تقول له نصبت في الدنيا للاسف يدرس على قسم ال- بتوع اللغه العربيه للاسف تقول له نصبت في الدنيا شراك الهوى ربنا اللي نصب شراك الهوى في الدنيا تقول ابليس اللي نصب لا اللي بيتكلم الله والعياذ بالله نصبت في الدنيا شراك الهوى وقلت اجزي كل عبد غوى اتنصب الفخ بصيدي وان وقعت قلت عاصي هواه هل هذا كلام يقال؟ هذا كلام في كفر والعياذ بالله ببعد عن الطريق لا اله الا الله يا اخي اقر بذنبك لا اله الا الله اقر بذنبك قل يا رب اغفر لي يا رب سبحان الله ابو نواس عاش طوال حياته على الفوضى وعلى الانحراف سبحان الله مات فسال الامام الجنيد ما تيجي تصلي عليه يا يا يا جنيد يا امام الراجل ابو نواس ده مات الراجل تلكأ كده مش عايز يقوم يصلي قالوا ما تيجي يا راجل صلي عليه ده هو مات وخلاص بقى وريحنا من شر ده كان ما يسيبش حد الا والعياذ بالله يأذيه بشعر وقله ادب سبحان الله فواحد من اللي حاضرين قال يا امام لقد وجدنا ورقة في جيبه ونحن نقلعه ثيابه لنغسله طب هاتوا الورق طلعوا لي الورق دول في الورق بقى خلي بالك لما ربنا يحب يدي عبد سنة هدى وده يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم فالجناد قال هيا بنا لنصلي على أبي نوح يلا نقوم نصلي عليه بقى خلاص يبقى إذا إيه هو آمل في آمل في رحمة الله عنده إيه أمل في الرحمة ما أنت ما توصلش بيك القنوط بقى يقول لك لا لا لا لا انا سمعت خطبه من جمعه بيقول لك الراجل اكل تمره بدون وجه حقها فربنا ولع عليه قبر نار يا عم ده احنا والعياذ بالله اللي كان نص عماره واللي كان عشر فدادين واللي كان لا لا لا لا، خلاص خلاص خلاص لا تقول لي بقى لا صلاه بتاع أصل ضرب الاعور على عينه خلاص انتهت على كده انتهت على كده لا لا يوصلك او لا يوصلك الياس او ال- ال- كثرة الذنوب القنوط من رحمة الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ها الا تقنطوا من رحمة الله ها ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم يا سلام يا سلام وانت فاكر قصة الراجل اليهودي عمل ذنوب كتير قوي وراح لحبر قال له انا صنعت ذنوب لا تغفر قال له يا شيخ الذنوب دي اكثر من عفو الله قال له اكثر عفو الله مين قال له خبر قال له يعني الذنوب دي قال له ما تركت امرا الا وعصيته وما تركت نهيا الا وارتكبته ها، ايه رايك بقى يا ربنا يقول لي اعمل كذا ما اعملش ما تعملش كذا اعمل اظن بقى بس يعني اظن في ذنوب اكثر من كده خلي بالك فلا اله الا الله العالم الحبر اليهودي عايز يقول له بصراحه بقى يعني انا مش شايف لك توبه بس مش عايز يقولها له ايه يعني بوكس في وشه مره واحده عايز يديها له مغلفه قال له اقول لك خد آه، عرجون قديم بتاع نفسي اللي هو الشماريخ بتاع البلح في النشا كنا اللي بيكنسوا بيه الكناسين في الشارع دول مقطوع من سنه من اتنين حطه قدامك واعتذر الناس وبطل معاصي وصلي وتوب واكثر من الدعاء وان اخضر العرجون يكون الله قد تاب عليك يعني بالبلد ايه الباب اتقفل الراجل خد الكلام بنيه ايه بنيه صافيه وراح جاب عرجون قديم وحطه قدامه ويتوب ويحسن ويتصدق ويوم الليل ويصلي بالنهار ويعمل خير وسبحان الله ويساعد الناس ويبص ابن الذين العرجون مش راضي يحضر ماشي يا موجود بعد خمسة أشهر وإذا بالعود يخطر راح جري على الحمر قال بي- بي- بيموت ايده قال له خير قال له ببركة استرسالك ودوجيك اخبر العود قال له يا رب تعالى اعود إذا كان كيف تبت إلى الله كي أتعلم أنا منه ها ودي قضية سيدنا موسى أو بعيد الكلام ده عشان ما, نق... ما لا تغلق الباب امام احد خلي الباب مفتوح يا اخوان يعني هو العبد لما ضعف امام المعصية ولما ضعف امام الشيطان ولما ضعف امام غرائزه تمسك له بقى سيف تضربه ابدا الانسان مش كده الانسان يفتح باب الرحمه مره واثنين وعشره وعشرين ولا في الاسلام حاجه اسمها كرسي الاعتراف ادفع بالله في احسن دفع خلاص انتهى كرسي الاعتراف ده مش موجود في الاسلام ولا الشيخ ولا العالم ولا كلام عايز تشوف بينك وبين ربك روح مروح متوضي اي ذنب من الذنوب كبير او صغير وضي ومصلي ركعتين لا تحدث نفسك فيهن بشيء وفي السجود ولا رب اغفر تخرج من ذنوبك يوما ولا تكأوبا هكذا اخبرنا الحبيب المصطفى راح له واحد قال له هلكت واهلكت يا رسول الله ايه خير قال له قبلت جارتي لو حد من الاخوه اياهم المتشددين دول اياهم كان يا ابني ما خلاص روح روح انت كمان قاعد معنا في الجامع اتكل على الله الثاني الحبيب صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم ما لو سابوا الشيطان الشيطان يضحك عليه اكثر هل صليت معنا الغداء قلت الصبح معنا دلوقتي السؤال ده بعد صلاه الصبح قال نعم يا رسول الله قال ان الحسنات يذهبن السيئات احسن ان الحسنات يذهبن السيئات الثاني اعرابي بقى هلكت يا رسول الله قال له خير هلكت ليه قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان عشر مراته في نهار رمضان وهو صايم قال له اعتق رقبه قال له لا استطيع قال له تصوم ستين يوما قال له لا هو انا اللي وقعني في البال ولا انا عملتها دي الا عدم مقدرتي على الصيام لا استطيع طب اطعم ستين مسكين قال له لا ليس عندي منين يا صحابه اجمعوا له اللي جاب شويه تمر اللي جاب شويه شعير اللي جاب شويه زبيب واخد بالك قال اطعم به ستين مسكين قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها يعني من شرقها لغربها في المدينه افقر من بيتنا يعني ايه؟ يعني قال له حلال عليك وما تعملش كده تاني اتكل على الله ها؟ لا لا لا يعني الرسول رؤوف رحيم كده رحمه غريبه لا اله خلي الناس سبحان الله العظيم لا اله الا الله يجيئه يكرمه ابن ابي جهل معلنا الاسلامه بعد ما كان راح ينتحر راح كريم يرمي روحه في ال- في البحر بقى لانه الرسول كان اهدر دمه اللي يلاقي 20 يقتله ملوش معلوش شيء ملو يعني معلوش شيء ولا حاجه على طول بعت له واحد قال له الحق يا ولد، تعال تعال تعال مراد تعالى امنتك عند رسول الله جاي بقى سبحان الله اول ما هو جاي قبل ما يجي يظهر قال ياتيكم عكرمه بن ابي جهل مسلما فان رايتموه فلا تسبوا اباه فان سب الميت يؤذي الحي ولا يضر الميت ابو عكرمه مين فرعون الأمة ما كان ممكن أو الصحابة الله يجازي أبوك ده كان أبوك مطلع عينينا وكان ممكن نتفق بكتير ها؟ اللي خلى بتوع الأحزاب ماسكين في النحات ومش عارف مين لغاية النهاردة فما بال بقى أبو جهل اللي ورى المسلمين يعني سبحان الله الرسول يقول له لا أبو جهل ده خلاص مات ما ينفعش. لا تسبوه يا خلاص الرجل سبحان الله يأتيه رجل شاربا للخمر يضربوه بالنعال يرجع الراجل يشرب تاني يجيبوه يضربوه بالنعال سيدنا عمر وابو بكر وخالد لعنه الله كم يأتي يؤتى به شاربا للخمر قال لا تلعنوه انه رجل يحب الله ورسوله يشرب الخمر يحب الله ورسوله قال الراجل راح مبطل الخمر لكن لو قال يضربوه الذين ده يعني انت ايه ما تكونش معوان مع الشيطان على اخيك ولكن خليك مع اخوك ضد الشيطان ليه؟ انت لما تفتح باب الرحمه للناس لان الناس كما قلنا من قبل معافى ومبتلى معافى واحد ماشي في الطريق الصح ده اهل عافيه عافيه في الدين ومبتلى صاحب فواحد صاحب بلايا صاحب ذنوب ما عندوش صبر يقعد في الدرس يقول لك اه ده بيقول لك ده بيطلعهم الساعه 10 بالليل وعقبال ما توصل الجيش يقول لك ده بيطلعهم الساعه 1 يقول لك احتمال بيقعدوا احيانا مع الفجر او وسبحان الله اخبار بقى ها يوم الجمعه جايين على الطريق السريع وعربيتين خابطين في بعض عقبال ما وصلت لنا هناك واحنا على الطريق عم بنشوف يقول لك يقول لك 35 عربيه مخبطه بعض على الطريق لا اله الا الله الناس بيات المسلمين عايزين يتسلوا فلانا سبحان الله تبقى الحوادث صغيره قوي وتتسع ويجب والاسلام يقف ضد حرب الشائعات لان الشائعات دي خطيره الشائعات خطيره لا اله الا الله القى احد الجنود في 73 آه، بيكلم واحد صاحبه يقول له ايه رايك لو نقول الصبح للكتيبه ان اسرائيل هتحاربنا بالغازات السام الصبح قال له ده هزار في الجيش وبتاع قال له ده هزار يا كده هزار الاسلام يمنع هذا ال- ال- الهزر ال- ال- ال- ال- الهزار البايخ يعني فالمهم يا اخواننا خلوا بالكم في معلومه جايه ان بتقول ان اسرائيل هتعمل غازات سامه ولازم كل واحد يلبس الكمامه هم مين اللي عاملينها مع بعض اثنين من الاول خلي بالك اقسم بالله احدهما ان الثاني على الساعه 9 الصبح ليه بيجيب الكمامه بتاعه الغازات وبيحطها على وشه تقتنع ها خلي بالك من كثره اللي جابه قدامه ها ان فعلا في موضوع زي كده ها فقد يكذب الانسان الكذبه ها ثم يصدقها فدي كارثه الانسان يقف ضد الكذب يقف ضد الهزار الداير ليه لان الاسلام دين جد مش معنى كده ان ما ضي- في دين دين تكشير ابدا هو دين فيه البسمه وفيه الضحك بس ايه ضحك في الحق كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن كان لا يقول الا حقا على ما تحملني يا رسول الله قال نحملك على ولد الناقه رجل الاعرابي على الله ولد الناقه ولد الناقه قد كده وهل يستطيع ولد الناقه ان يحملني وده كلام برضه تضحك علي يا محمد كل لي كده ن- ن- نركبك ولد الناقه قال وهل هناك ناقه ولا ذكر ناقه الا وهو ولد ناقه صح ولا لا؟ ها في في في, في ناقه الا ما هي امها ناقه ولا امها ايه؟ ها الا الباب الحاله الخاصه اللي امه غريبه وابوه غريب يعني سبحان الله لان السيده امه حملت من من من واحد ثاني غير يعني هو ملوك يعني هو عباره عن آه، خنثى لا هو ذكر ولا هو انثى لا اله الا الله سبحان- الفرس امه حملت من حمار او اه سبحان الله عشرت من حمار لا اله الا الله في جميع الحالات الناقه انها ناقه لا اله الا الله او ولدها تبعير او تسميه ايه فصيل فصيل اللي هو ولد الايه؟ ولد النقل ما علينا يعني اريد ان اقول ان الاسلام يقف ضد حرب ضد الكذب والكذبة قد تبلغ ال- الآفاق قد يكذب الإنسان الكذبة تبلغ الآفاق رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أو يقال في رؤية شاف إيه؟ قال شاف ناس الملائكة جايبة كلاليب من النار وبتفتح افواه هؤلاء من ف- بقه من هنا بقه من هنا لغايه ما يوصل البق لغايه الاذن فاذا وصل وصلوا الى الاذن عاد الفم كما هو فتعيد الملائكه العمليه مره ثانيه وهكذا وهكذا قال من دول يا جبريل؟ قال هؤلاء قوم من من امتك يصبح الرجل منهم او المراه يكذب الكذبه فتبلغ الافاق. قطع بكذب يقول لك كذبه ابريل وكذبه ماء وكلام سبحان الله ومفيش يا اخواننا كذب ابيض وكذب اسود الكذب كذب وعندنا الايه؟ النصر عائشة بتقول للولد هاك تمرة تعال خذ ألا في يدك شيء يا عائشة قالت نعم يا رسول الله قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة يبقى احنا بنكتب قد ايه بقى ان شاء الله كلنا كدابين بقى سبحان الله لان الام ايه هتسكت ولا اجيب لك الدكتور يديك حونه يا ست كده يا استاذ ما تروق بقى ده انت لو عيطت عيطين بالليل هتقول له انا هجيب لك بقى ل- وزير الدفاع سبحان الله لا اله الا الله لكن الكذب كذب الكذب كذب كذب ابيض وكذب أسود. ليه؟ لان عندما يكذب المؤمن الكذبه أن يبتعد عنه ملك الحسنات بعد ميلين ويقول يا نسن الرائحه التي خرجت من كذبك وقال اهل العلم سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه ان نحمد الله ان ليست للذنوب رائحه فلو كانت للذنوب رائحه لما جلس مسلم بجوار مسلمه كنت تلاقي مصر دي كلها مجاري اه والله لو للذنوب ريحه لكن من فضل الله قال ايه قال واحد مننا متجمع قدام صاحبه واقف نسك كده في الجامع يا سلام طيب ان الطيب ده سبحان الله. وهو اجرك الله من جوه حريقه ولعه لكن سبحان الله ربنا من فضله ان جعل العباد بينه وبينهم بس قال يا رب نزل الميه قال لا فيك واحد عاق يا خبر واحد عاق طب ربنا ينزل الميه يا سلام امال لما يبقى 90% من- في المية من البلد عاصين يبقى الحل ايه؟ ها؟ واحد عاصي قال الله لن انزل الماء حتى يخرج لان موسى قال يا جماعه ما تنزلناش في داهيه في واحد مش كويس يطلع طب بالله عليك كده خلي ال- الوحش يطلع من الجامع ها ممكن مين اللي يطلع ده؟ ده يقول لك يا عم ده ربنا سبحانه وتعالى هو الستار الحليم خلي بالك ودي من صفه الله ومن اسماء الله الج- الجميله الستار ستار وحليم يعني ايه حليم يعني يحلم على مرتكب الكبيرة مرة واثنين وعشرة وعشرين إلى أن يرزقه بالهداية اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنك يا ربنا على ما تشاء قدير فرفض أحد أن يخرج قال الله نطلع روحنا من وسط المجموعة يفضلوا يشاوروا ودول ودول يهود والعياذ بالله يمسكوا الواحد فضله وصار ويفتحوه يا رب نزل الميه والميه تف- تنفتح ابواب السماء بماء منهمر قال يا سلام يا رحمتك يا الله ده العاصمه خرجت والميه تنزل قال يا موسى لقد تاب فيما بيني وبينه يا سلام قال طب يا رب دلني عليه كي اتعلم منه كيف تاب يا سلام عرفوني مش عشان اعرف أنا اعرف ازاي تاب ازاي ان التوبه قبلت في لحظه أصل واحد عاصي وفي لحظه رأى تاب فتاب الله عليه مين ده بقى عايز اعرفه عشان اتعلم منه قال عجبا لك يا ابن عمران أأستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب يعني هو غلطان أنا بصرته يجي لما يبقى يبقى حلمي ويبقى حبيبي وماشي في طريقي افضحه قال هذه من شيم الله سبحانه وصفتنا وصفتنا حبيبي والله كأن الله يعاملنا وكأنه لا يرانا يا راجل يا مؤمن ده انت لو شفت في المحكمة منظرين ثلاثة تدعي تقول يا رب يهد المحكمة من الظلم اللي فيها من بداية شهاد شاهد وزور الله بره على الباب ايوه بيه شاهد يا بيه شاهد يا ست شاهد اه سبحان الله واقف على الباب ب... ب... ب... كنت بقول السنه اللي فاتت 50000 واحد قال لي يا استاذ في 50000 دلوقتي قول ب 10 جنيه المهم ب 10 ب 20 اشهد من بدايه الشاهد للمحامي المحامي يغرق ال- ال- الزبون لا لا لا دي دي سلام انت تاخد غلوه في ايدك احنا بس مقر- مجرد مذكره بتتحجز الحكم الكلام ده في سنه 71 السنه دي كام؟ 77 قلنا هنعمل ايه ظروفها كده كل شويه بنقدم مذكرات 16 سنه يكون راجل صرف مبلغ قد ثمن شقته اللي عامل عليها القضيه او قد ثمن الارض اللي عامل عليها المشكله سبحان الله فنريد ان نقول ان الانسان مش معنى كده ان المحامين كلهم لا ده في ما شاء الله لا قوه الا بالله ولما تلاقي محامي كويس قوي بقول له عليه وربنا لك الايه الثواب ان شاء الله لكن سبحان الله العظيم ن- ندعو الله بالهدايه للجميع لان في كل مهنه يعني فيها المنحرف وفيها البعيد عن الخط وفيها النصاب وفيها الافاق وفيها سبحان الله لا اله الا الله فمن رحمه الله انه يعامل العباد كانه لا يراهم فتوحد الله لا اله الا الله وقفنا يوم الجمعه اللي يوم الخميس اللي فات وقلنا ان دي مقدمه وكانت طويله قوي المقدمه خلصت الدرس تعالى يا سيدي لاعمال البدن من شعب الايمان اعمال البدن تشتمل على 38 خصله اول خصله في اعمال البدن الطهاره الطهاره يا اخواننا نوعين طهاره حسيه وطهاره معنويه والحدث نوعين حدث اصغر وحدث اكبر وهقف عند هنا شويه لان الفقه يهمني قوي سيدنا جبريل كان احيانا يتاخر في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول وكيف لا يتاخر وبعضكم يصلي خلفي وجنابته تحت اظافره يعني بعض من الصحابه ما بيعرفش يغتسل كويس فجبريل ما بيرضاش ينزل على مجموعه بينهم انسان مش متطهر طهاره كويسه تخيل انت بقى الجبريل لما يقف الصبح يتعطل زي الناس الناس هتقول اكيد في واحد خارج كده من غير ما يتوضى ولا غلاوي سبحان الله يعني انت فاهم بقى واحنا فاهم. مش ضروري نتكلم بالنص بس انت فاهم ما شاء الله ما انا بقى الموردين بتوع ما شاء الله اللي تعبت فيهم انهم نوبه كلهم ما شاء الله ومش تعبت ده بيريحنا على كل ان شاء الله فسبحان الله بس النبي اللي عايزين نحولها لعمل سبحان الله فلا اله الا الله واحد من الصحابه عشان مش عارف يتطهر كويس او طهارته مش مظبوطه قال جبريل رفض النزول امال لما تلاقي بقى
قلنا قبل الأذان إن الحدث حدثان وإن الطهارة نوعان في حدث أصغر وحدث أكبر في طهارة مادية وفي طهارة معنوية نبدأ بالحدث الأصغر وهو خروج شيء من أحد السبيلين فقلت لك من قبل لا تتوضأ أو لا ينقض وضوءك إلا إذا سمعت صوتا او شممت ريحا او نزل منك بول او غائط هذه نواقض الوضوء عظيم كويس سبحان الله العظيم اضاف ابو حنيفه القهقه في الصلاه تنقض الوضوء تضيع الصلوات يعني انت بتصلي وابنك او بنتك عملت حركه ما قدرتش تمسك نفسك رحت مضاحك بصوت ابو حنيفه يقول لك روح اتوضا لانك ليه يا ابو حنيفه قال الحقيقة عندما أقف أمام عظيم أو ملك أو رجل ذو جاه أو منصب أقف بأدب وأضحك في حضرة الملوك بدون سبب يعني أو بسبب حتى يعتبر يعني سبحان الله العظيم من سوء الأدب فما بالك وأنت في حضرة الملك سبحانه ملك الملوك فالإمام الله يفتح عليه الإمام الأعظم قال ما دام أنت سبحان الله العظيم قهقهت في الصلاة يجب أن تتوضأ لكي تستأنف العمل من جديد وهذا ما يستريح له تستريح له النفس طيب قبل ما تخرج على شغلك وصليت ركعتي الضحى وتوكلت على الله إلى العمل وأردت أن تجدد الوضوء هل يجب عليك أن تدخل دورة المياه مرة أخرى؟ لا لا يجب لا تدخل دورة المياه الا اذا كنت تريد انك محبوب محتبس في البول او عندك غائط او أو لكن مفيش شيء من هذا القبيل فليست من موجبات الوضوء دخول ايه دورة المياه ابدا هي دخول دورة المياه لان في ايه في عندك فائض انتاج مفيش فائض انتاج حرف خلي بالك طيب في اداب لدخول دورة المياه هذا مكان تسكنه الشياطين اريد ان اوضح بالذات لفتاتنا الشياطين دي شيء غير محسوس انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه اما حكايه لا انا بحس يا مولانا بيلعبوا في الحنفيه انا بحس انهم ده انت بتهرج او الست بتاعتك انت مضيع عليها في ناحيه فهي بس ايه بتعمل لك بوليتيكا وعمل ومش عمل كلام فاضي كله ليس من هذا القبيل يكون حال المسلمين حاجه اسمها كلام فاضي انت اذا دخلت دورات المياه قدم الرجل اليسرى وانا قلت لك تدخل اماكن ثلاثه بالقدم اليسرى دوره المياه ودار المحكمه دار القضاء اللي فيها قاضي ومحامي وظالم ومظلوم وباب السلطان بيت الحاكم تدخله بالرجل الشمال بيت المحكمه تدخلها بالرجل الشمال دوره المياه تدخلها بالرجل اليسرى اما بقيه الاماكن تدخلها بالرجل اليمنى لكن وانت داخل المسجد تدخل بالرجل اليمنى وتطلع بالرجل اليسرى تطلع من الجامع بايه برجلك الشمال وتخلي اخر حاجه في الجامع ايه رجلك اليمين خلي بالك انت وانت داخل الى المسجد اللهم اني اسالك من رحمتك او اللهم اني اسالك رحمتك وانت خارج اللهم اني اسالك من فضلك يعني وانت داخل الجامع تسال الله ايه الرحمه وانت خارج تسال الله الايه الفضل الله يتفضل علينا وعليكم برحمته سبحان الله طيب يا سيدي دورة المياه الشيطان يخش لك في الوسوسة خلي بالك في نقط بول بتنزل انت بعد ما قمت ولبست ثيابك وبتتوضا هي نقطة نزلت اهي إذا صارت هذه القضية لك عادة خلي بالك الفقه عشان أنا بركز قوي على الفقه لأن كارثة إن المسلمين لا بيعرفوا يستنجوا إزاي ولا بيتوضوا إزاي ولا بيغتسلوا إزاي هذه قواعد مهمة إذا كنا بنصلي وضوءنا غلط باطل فما بني على الباطل كان باطلا الشيطان يوسوسك ده في نقطة البن إزاي في ريح طلع منك أهو آه، مش عارف إيه أولا إن صارت لك هذه القضية عادة فلا تعيد الوضوء واكمل وارغم الشيطان قل له بقى غصب عن عينك يا لعين انا هكمل وضوئي وضوئي صحيح ولا لا طلع مني لا ريح ولا شميت ريح ولا سمعت صوت ولا نقطه ظل نزل اذا كانت الحكايه دي بتحصل لك على فترات متباعده خلي بالك فيجب ان تبني على الاحوط تتوقع وتشوف يا ترى ده صح ولا لا في بول نزل ولا لا في نقطه نزل ولا لا وهكذا وقلت لك بالذات للاخوان اللي بيتظل يقعد مده طويله جوه ظروف الميه ورغم ذلك في نقط بول تنزل تك على حركة صغيرة تعملها رياضية تنزل اي نقطه جول تقف وتجز رجلك الشمال يعني انا لو في فيديو كنا نقلنا الاستاذ برضه حركه خلي بالك انت وبقى الامراه رجل اهي خلي بالك رضوع واقفا تقف رجلك الشمال تثنيها زاويه قائمه خلي بالك انت وتحرك القدم اليسرى الى اليسار كده زاويه 45 بس مش جامد قوي لان لو اتملخت انا مش مسؤول والله جزر كان السبب لا انت ما مش تعمل حركه رعناء ومش تاخد بالك حركه بقى يعني مش مش عنيفه يعني مش بنفرح في اتوبيس 166 لا ده احنا بنعمل حركه داخل دوره المياه رجل الشمال تحركها كده حركه لو في اي نقطه جول هت ايه تلاقي اتنفر بعيد جربها بس ما كانتش بتحصل لك ما تجربهاش عشان رجلك ايه يعني انا بقول اللي بتحصل له ان بي- بيقول يا ترى عندي نقطه في في ايه في الاحوال وبعدين لا حياء في الدين هذا هو عضو التبول هذه سبابتك من تحت وهذا اتهامك من فوق وبعدين تمشي كده وتنطر مره اثنين ثلاثه خلاص بعد كده بقى لو ركزت مجال الشيطان بقى يقعد يقول لك لا نقطة اتنين يا عم ده تلقى شوية جوه لسه ما نزلوش هينزلوا دلوقتي وانت بتتوضى لا اقول له بس خلاص احنا عملنا اللي الشيخ قال عليه ومفيش غير كده تعالوا وضوء اسئله كتيره تجيلنا وبتتكرر 600 مره لدرجه ان ما- 700 800 سؤال يوصلوا لنا كل اسبوع المفهوم مكرر اكتر من الصبح هل يا سيدي الشيخ ينفع نتوضا في الحمام؟ يا ايوه يا مولانا ينفع تتوضا في الحمام فلم تتوقع النجاسه ولم مفيش مكان الا ده توضا في الحمام لكن لا تذكر اسم الله داخل الحمام لان في الوضوء تسمي الله وتنوي فرائض الوضوء ولكن لا تذكر اسم الله ما دام داخل دورة الميه طيب الوضوء النموذجي اللي كان الحبيب بيتوضا بيتوضا ازاي؟ نادى الرسول على انس وقال ائتني بالماء يا انس ووقف الصحابه يشاهدون شوف تعليم الدين العملي بدل ما يقعد الشيخ في, ال- في التلفزيون يقول لك هقول لكم النهارده على المندوبات وبكره على المستحبات وبعد بكره على المكروهات وبعدين المفسدات وبعدين السنن وبعدين الفرائض وبعدين اكون انا عقبال ما يقول لي حاجه اكون نسيت الباقي شوف الرسول التعليم الحلو ازاي بتاعه جاب الميه عمل صب يا انس صب على يديه ثلاثه وخلل ما بين اصابعك وغفر اظافرك كده حواف ال- ال- اللي هي الحوا- الحواف ولذلك بنقول للمصلين ومرتاد المساجد قص اظافرك فان الشيطان يجلس على ما قال منه كان سيدنا الشيخ يعني بيقف بيقعد كده الحذاره منين؟ من الشيطان والنظافه منين؟ من الايمان فيعني انت لما تطولها يبقى بتد بتدعو ال- القذاره انها ايه تتجمع على ايه؟ على حافه اظافرها ففي داعي انك ت- ت- تترك مجال للاتربه وللقذرات تتجمع وبالذات لو كنت بتشتغل مهما كنت باي مهنه النهارده البلاد كلها تراب فسبحان الله ما تطولش ظهرك لكن الستات بقى اللي بيطولوا اظافرهم سبحان الله واحيانا يعني سبحان الله كنا لما يعني بتبقى في اماكن بيبقى زحمه وبتاع الواحد بيبقى خايف احسن لو هبشته هبشه ظافره سبحان الله عارف زي المقالب المحرمه سبحان الله ده دي بقى ما بتشتغلش لانها بتطولها وبتروح تسلمها لمن ينقش فيها مربعات وكروهات وابيض وفضي ومنقص ومش عارف مانيكير وباديكير وشغلانه كبيره قوي يقعد الثاني يقول سبحان الله يقول لك بعد ما تعمل ضافره كده لا 40 جنيه 40 جنيه ده الواد في البكالوريوس بيطلع عينيه عشان اللي خلفوه عشان ياخد في الشهر 40 جنيه وانت عشان تعملي ضافره كده اعمل ايه يا استاذ في الصلاه والله تليفونات تجيلي كده انا بحط المانيكير وعايز اتوضا مش ينفع؟ لا ما ينفعش بس انا سالت واحد شيخ قال ينفع لا ما ينفعش اكيد شيخ طرد ولا حاجه لكن مش معقول شيخ عالم يعني مش ممكن في عالم هيقول ينفع ازاي ده اسمه حائل الحنه مش حائل لان الحنه دي بتشترك ايه بتلتحم مع انسيه الايه الايد والجلد سبحان الله دي مش حاجه لكن ال- الاكلادور ده ولا المانيكير ولا فراء الاظافر ده لو قشرته ها يا بتشيله بال بالاتيتون ولا مش كده ولا إيه؟ هو الكيمياء ما يقول يعني. المهم مالناش دعوه خلينا هنا فسبحان الله هي لما بتشيله بيطلع اسم فده اسمه له جرم واللي له جرم بيعمل حائط فبالتالي في منطقه ما جاتش عليها الميه فشوف شوف- سبحان الله من- من- شوف الفقه حلو ازاي قال لما هي تتوضا خمس مرات في اليوم بذلك الصف احمر واخضر واسود امتى؟ ها امتى الصف؟ ابونا اتكسر اللي بتصلي مش ممكن البليه الاكثر بقى اللي بتروح للكوافير ترفع سماعه التليفون يا مولانا نعم. انا والله اديني يسر لازم تعملها في مقدمه هي الاول بتديك الفتوى وانت ست لا لازم تديك خلفيه عشان ايه يعني زي ما يعني عشان تكتب بالراحه شويه اديني يسر أيوة. وما خير الرسول بين امرين الا اختار ايسرهم برضه حلو ما إيه، ادخلي في الموضوع انا دافع عند الكوافير لسه من ساعتين 50 جنيه حرام يا استاذ مش فاتو مش فدي طب حرام اركنها على اركن الحرام ده على جنب تعالي لي هنا على خط السريع ها مباشر ها نعم وبعدين انا دلوقتي عايز اغتسل غسل الجنابه او غسل الحيض انا بيتهيألي بيتهيأ لها هي بس بيتهيألي والدين ما يقولش على التهيؤات البس طاقيه جدا ها علشان الفورمه والفورمه ما تضبط واخدك بس ما ينفعش طب ما فيش حته في عند ابو حنيفه ولا مالك ولا هذا يا بنتي احنا بنبيع ترمس ده دي دي قواعد لكن لا قواعد دي دول ما عندهمش قواعد ده كله خد من عبد الله وفكر هيقول لك يا استاذ وبعدين تروح حاطط سماعه في صوت صاحبتها عندكم شيخ في الجامع تقول له خد نمرته وده متشدد وداخل فيا فهمت ما يتحدث ده ده كل حاجه عنده حرام ده كل حاجه عندنا حرام مش عندنا احنا قال الله قال الرسول وانا عايز برضه لما ترجع تقول لمراتك لا، الشيخ عمر قال لا الشيخ عمر ما قال انا بقول انا بقول قال الله قال الرسول وانت روح بيتك قول قال الله قال الرسول اما عمر انا بقول له انا رايي انا اعرف حاجه آه، نحن مجرد ننقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بس سبحان الله فاذا هي لازم الميه من الاغتسال يجي يوصل لغايه فروه راسه وتدلقه تدلق شعرها فسالت المراه المراه رسول الله شوف سؤال حلو بقى أأنقض ضفائري يا رسول الله طب أنا المية وصلت للفروة ودلكت شعري طب الضفائر أنقض- يعني أفكها عشان قال لا حرج في ضرورة فك الضفر بتاعي الضفائر دي يسرف هنا بقى في ضرورة فك شعرها عشان إيه عشان إيه عشان بقيته لا ولكن سرت الإيه الشعر كله فروة الراس مش ضرورة فك الإيه الضفائر نحمد الله إن مفيش حد دلوقتي بيعمل إيه ضفائر ولا نص سبحان الله وأحل العلماء الضفائر العيرة قالوا حلال خلي بالك بس ايه قالوا الذي ينظر اليه لو ينزل من تحت الطرحه بتاع الست يعلم انها ليست شعرا مش واخد بالك إيه؟ يعني ست السفينه الله يرحمها خلي بالك كانت بتوصي شعرها بالبار او بخير ها ده حلال ليه عشان اللي يشوفه خلي بالك انت يقول ده شعر والامر العام ان الراجل هيشوف ان الست ها وجهها ها وكفيها ويجوز فيها في البيت انها توصل شعرها ب- بخير لو رحت قلت لمراتك يوصلي شعرك بخير ها الشيخ قال طبعا يعني المهم ثلاثة لو أغلى المهم خلينا هنا فالحدث حدثان حدث أصغر وحدث أصغر الحدث الأصغر يرفع بالوضوء توضأ توضأ ازاي يا أنس تعالى فصب الماء على يديه فغسل يديه ثلاثا وخلل بين اصابعه وحرك خاتمه صلى الله عليه وسلم وده قضيه مهمه قوي للي لابس خاتم او دبله لازم يحركها في الوضوء واحتمال بننسى احيانا فايه ما تنساش وبعدين ثم تمضمض ثلاثا واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا من منبت الشعر الطبيعي حتى اسفل الذقن وما بين كحمتي الاذن وتعهد الاجزاء الغائره من الوجه اللي تحت العينين والحته اللي, اللي بيقولوا عليها اللي, في ال- اللي داخل جوه في الذقن دي وتحت الانف والحته دي كلها ثم غسل ذراعه الايمن حتى فوق هاتين العظمتين وويل للاعقاب من النار والدراع الثاني غسل ثلاث مرات ثم مسح على راسه اهم مش تمسح ربع راسك كل راسك نص راسك المهم امسح على راسك ثم بعد ذلك غسل رجليه وخلل ما بين اصابع الرجلين ثم قال بعد العمل البيان العمل الواضح اهو مش عايز نقاش ولا دردشه ولا هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي فمن زاد عن هذا او نقص فقد اساء وظلم الثاني يقول لا لا لا يا ثلاثة لا انا عملتهم اثنين تكتب مرة ثالثة لا دي واحدة الشيطان هيفضل وراك لغاية ما خليفة تتوضأ هذا هو الوضوء دي اسمها ايه رفع الحدث الايه الاصغر تعال للحدث الاكبر معاشرة او احتلام او نزول منية على وجه ال- ال- الد- الدفع او آه، الحيض عند المرأة او النفاس اللي هو بيجي لها بعد الولادة سبحان الله والنفاس من بعد الولادة من بعد الأربعين تصلي وتتفاضى وتصلي او تغتسل وتصلي بعد انقطاع الدم ولو بعد يومين ثلاثة من الولادة تغتسل وتصلي كيف يغتسل الرجل وكيف تغتسل المرأة مهم جدا نعرف دي قضية مهمة تغتسل ازاي الغسل النموذجي ازاي اما انك تغتسل في مكان يتجمع الماء فيه او ان تغتسل في مكان يتسرب الماء اولا باول غالبنا يغتسل في مكان يتسرب فيه الماء يا أولو يا إما عن طريق آه، بانيو ها ربنا يديك ها او آه، او بلاعه ها خلي بالك آه، حاجه تاخد الماء وخلاص المهم واما انك بتجمع الميه عن طريق اناء طش مثلا طيب في فرق يا سيدنا شيخ ربي فرق قال اذا كان الميه ال- انت بتغتسل في مكان يتجمع فيه الماء تتوضا وضوءك للصلاه وتؤخر غسل الرجلين خلي بالك يعني انا هبتدي بايه؟ اغسل مكان النجاسه وبعدين اتوضا وضوئي للصلاه وبعدين اصب الميه على راسي ثلاثه وادلك شعري ادلك فروه الراس ودي عمليه صحيه لانكم يعني حتى في الامراض الجلديه بنت حاجه صحيه بتعمل كهربيه في الجلد حلوه يعني مستحبه وبعدين تاخد الميه في ودنك دي وتنزلها واحد يسال طب انا ودني الدكتور خلاص ما تجيش ميه عند ودنك طب احنا بنتكلم عن الانسان الطبيعي السوي المريض واحد عنده طوابع لو جاب ميه بيعيا وعنده سمنه عنده مرض جلدي ما يجيبش الميه واحد الميه بتضره اصلا ما يتوضاش ويتيمم واحد التيمم بيضره ها لا يتوضا ولا يتيمم ويصلي كيفما يشاء ها؟ يعني ما فيش اي هذا الدين يسر هنا بقى يعني عشان ما تبقاش ايه يعني ال- ال- انما اهلك من كان قبلنا كثره اسئلتهم وكثره اختلافهم على انبيائهم وعلمائهم كل ما تقول له حاجه يقول له بس مش شيخ فلان قال بتاع تقول له يا ابني خد وخلاص اسال واحد خلاص خد بيها حطها في رقبه عالم واطلع تاني ها ايه رايك بقى مش كله على دماغنا يا سيدي خلاص اتحملناها وربنا يتولانا واياك سبحان الله يبقى اذا تتوضا وضوءك للصلاه ثم تصب الماء على راسك ثلاثه سؤال يجي تافه يقول لك يجوز يا استاذ اغتسل بالصابون يا ابني يا حبيبي الميه اللي تغتسل بيها اسمها ماء طاهر مطهر يعني ايه اللي هي الميه بتاعت ربنا اللي نازله من السماء او اللي جايه من النهر او من الترعه او من البئر او من الحنفيه الحنفيه دي برضه جايه من عند ربنا جايه من بتاع مصر كوبايه الميه ده جايه برضه سبحان الله وزمان لما كانت الميه تقطع ها من فوق كانوا الناس سبحان الله العظيم يقطعوا ويصلوا صلاه الاستسقاء دلوقتي المايه لما تقطع تقول ايه؟ المايه اللي تحت المايه يا رب المايه اللي تحت خلي بالك مع المدنيه بتتقطع ما بين العبد وبين رب الصلاه سبحان الله الراجل يطلع يصلي فيقول يا رب سبحان الله دلوقتي اقول لك أنا، الموتور عطل ها؟ اولاد الذين ما قطع المايه كده سبحان الله يا رب ادينا ميه اديك يا اخي عنده خزائنه موجوده ولا مش موجوده المهم ما علينا سبحان الله لا اله الا الله فانت تغتسل تغسل راسك ثلاثه بالماء العادية طب يا استاذ امال اتليف امتى؟ حبيبي مش في الدين دي تتليف دي مش في الدين ولا يجاوبك عليها بتاع الدين ولا تتليف انت حر سبحان الله. اغسل بالصابون براحتك يا اخي تجيب حمض هيدروليك مركز وتغتسل انت انت حر في اللي تعمله بس انا اللي يهمني في اغتسال الميه اللي نغتسل بيها ميه فيها صفات ثلاث لا لون ولا طعم ولا رائحه يعني يا استاذ لو حطيت ما ظهر في الميه ينفع اغتسل بيها لا ما ينفعش يعني لو يا استاذ الناس العلوي اللي بيجيبوا كولونيا ويحطوها في الميه ويملوا الباميه ويصبوا فيها ازازتين كولونيا احنا بنجيب كولونيا نشمها لما هتحط في الميه اسال سؤال على قدك اسال سؤال على قدك الله يفتح عليك لكن هو عايز يسال عايز يسال اي سؤال يجي على باله لكن الشيخ بقى انا ليه عندك 50 سؤال طب خليهم سؤالين المهم اغسل راسك ثلاثه خد ودنك اليمين ودنك الشمال وبعدين اغسل جنبك اليمين انت في الوضوء غسلت لغايه هنا تغسل الجزء الباقي ده والنص لغايه تحت مع التدليك كلما امكن وبعدين جنبك الشمال لغايه تحت مع التدليك كلما امكن ثم تصب الماء على جسدك كله ان كانت الميه بتتصرف اول باول فانت خلاص وضيت وضوءك الكامل ان كانت الميه بتتجمع في مكان بتروح طالع من الاناء اللي انت فيه وتغسل الرجل اليمين وبعدين تغسل الرجل الشمال وبذلك تصير قد رفعت الحدث الاكبر وهذا هو الاغتسال النموذجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اظن واحد يعني لا عايزه بقى لا فشاشه ولا عايزه مشكله طب يا استاذ انت بتقول خد ميه كده نفرض الدش نازل من فوق ربنا رزقني الدش ونازل من فوق دماغي ينفع ينفع هو لازم يعني تاخد دي ده انت انت خدت الحنفيه وحطيت دراعك تحتيه كده وغسلت دراعك ثلاث مرات يعني لازم تاخد بايدك مش لازم تاخد بايدك واضحه دي هو غسل العضو هو المهم ولا اخدك بايدك هو المهم خليك انت المؤمن كيس وفصل ها الراجل ملوش خطيب يخطب خلي بالك لسه حصلت يوم الجمعه يا اخ بيحكي لنا لا اله في احد المساجد الشيخ ما جاش زي حالاتي كده هوب ها، نصلي يا ظهر الراجل قال لا صلى ظهر ازاي طلع الله يكرمه زي ما قلنا كلمتين ورفع الحمد والشاكرين واما بعد واتقوا الله وراح قعد وقام دعا وقام بالنفس الصلاه وقال لهم اللي عايز بقى يعمل عليا فرود ويكلمني كان طلع هو عشان يطلع الايه خط الراجل هي كده الثاني نولوه ورقه قالوا ما قالوا بس اقرا انت في الورقه دي وبعدين وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن كيف القبر قال مش ممكن يكون الرسول قال كده نازل من فوق يا مولانا في حق- في في أحد المحاضرات بدون ذكر أسماء يعني فيا مولانا في بقى في أربعة سورة إن المؤمن كيف قبر هذا سبحان الله فتح ده إن المؤمن كيف فطن كيف فطن هو الراجل يعني شبكها في بعضها بقى سبحان الله يعني سبحان الله يا اخي فكر فيها الاول لا اله الا الله وده من ايه؟ ده من الكلام ده كله؟ ده من قله علم المسلمين هو هو لو حضر درس علم وسمع يعني لا هو بس ما سمعش اي خطيب مره ان المؤمن كيف فطن ليس كل سنه سنة. ولقد انعمت ال- الفوضى وانتشرت الفواحش وان الرباعم والسراطل ولا حول ولا قوه الا بالله المفتش قاعد يا عيني سبحان الله استنى الشيخ لما نزل وولع النصيحه على الملا فضيحه عشان تنصح اخوك تعمل فيروس في جامع ايه دي مصالحه بقى ولا ايه ولا ده نظام يعني بالهداوه بالهداوه شويه خد الراجل على جنب بعد الموضوع انه خير انتوا بتاخروا ليه؟ انتوا كذا ايه؟ قلت كلمه انا مش فاهمها يبقى ايه؟ النصيحه على الملا فضيحه قال له يا مولانا والله خبرتك عظيمه قوي ومكتوبه كتابه تمام بس ايه حكايه في الوسط كده وان الرباعي والصناف ولا حول ولا قوه الا بالله دي مش دي غريبه في اللغه دي قال لي يا استاذ وانا جبت حاجه من عندي اهي ان الربا عم والزنا طم ولا حول ولا قوه الا بالله هو عملها ارام شبك عارف المشبك في الانجليزي هو ان الرباع مزرتنا سبحان الله لكن اريد ان اقول ان انت لما يغيب الامام مره ما تعملش ان دي مصيبه وقت في الدنيا اقطع المنبر اقطع المنبر كده صحيح طلعت المنبر دي عند مش يعني أنا- انا بس- بصراحه انا بضحك عليك وبسهل لك العمليه لكن انت لما تفتح فوق بتنسى الوضع احد يعني خلي بالك من دي برضه يعني ولو فرحت كتير برضه سبحان الله عبد الملك بن مروان ما ما الذي جعل السيف يعجل عليك يا امير المؤمنين سبحان الله قال عجل علي السيف كثرة ارتقاء المنابر وكثرة توقع اللحن في اللغة ما يطلع المنبر بيخاف يغلط اللغة العربية لأن اللي قاعدين فلوس وبعدين كل واحد جاي لك من ناحية بقى اللي جاي لك من ناحية الحديث واللي جاي لك من ناحية الآية واللي جاي لك من ناحية البلاغة واللي جاي لك من ناحية الموضوع وكل وما شاء الله تلاقي مثلا مصممين 1000 فيهم 900 ناقد و900 بيشاوروا عقلهم سبحان الله لا إله إلا الله يعني سبحان الله فالراجل اللي قلت لك أنا في أحد البلاد في الغربية ما الإمام ما جاش ودي مشكلة المسلمين إيه القضية؟ أركان الخطبة إيه؟ الحمد والشهادتين وأما بعد آية أو حديث تذكر أو تبشر أو تنفس بس وتقعد وتقوم كده هذه أركان الخطبة آه. ما اعترفت تصلي خلي حد يصلي بيه قضية يعني ليست صعبة شوف من علامات الساعة أن يتدافع الناس إلى الإمامة فلا يجد من يؤمه ده قلة العلم تعالى في الجامعة كده وخلي ولد يقوم يصلي لا لا لا ما اعرفش اصلي انا انا ضربت رجال يا ابني صلي ما اعرفش سبحان الله فالراجل قالوا مين احسن واحد في البلد يقدر يخطب الجمعة المأذون يا مولانا ده مش كل آه، ما تقعد معانا تناجع وتنافس قوم قول الكلمتين دول الراجل بيحلف بالله هو طلع والراجل بيأذن يقول انا ما كنت عارف هو بيقول ايه الاول يعني فراح واقف الحمد لله حلوه دي طلعت كويس الشهادتين خير اما بعد اما بعد هنا بقى وجينا الايه للتقيل بقى طب اما بعد ها؟ جت يفتح عليها ربنا الحاجه ايها الناس اسمعوا حلو يا سماع اهو قال يا مولانا احاول اجيب طيب حديث طب ايه قلت طب نكررها مره ثانيه قبل ما نجمع اسمعوا ثاني الحجة على الراوي لا هو اللي بيحكي ما صاحب القضية قاعد يسمع ثالث مرة بقى هو لسه يقول اسمع انت عارف الفلاحين بقى ما عندهمش تفاهم قال له يا مولانا اسمعوا اول مرة وسمعنا اسمعوا ثاني مرة وسمعنا ثالث مرة نعم ها، نعم عايز تقول ايه كانت النتيجة الراجل ما قدرش ينزل فوق المنبر تخشب ايمين شايلينه من الفدين لا اله الا الله هذا الانسان عايز اقول هو معذور الى حد ما لانه عارف بعد ما يخلص الخطبه من هنا ها، كان والله لنا استاذ رحمه الله عليه كان بي- بيعلمنا في الفقه واحنا عندنا لسه كان بيحفظنا في الفتح الصغير وفي الام في كتاب الام الفتحي فكان بيحفظنا عندما ينقض وضوء الامام في الصلاه حلو الكلام تقريبا بتاع سنه خمسه سته كده بل اذا نقض وضوء الامام فعليه ان ينادي واحدا من الذين هم خلفه في الصف الاول إذا شوف فقه الحديث حلو جدا يقول ليليني أولو الأحلام منكم يعني أول صف يصلي مين؟ أعلم الناس دلوقتي ليه؟ لأن بعض صلاة الإمام يحصل إيه؟ واحد من المؤمنين يقدم يقول له يا فلان بالاسم خش صلي خش كمل تدخل هذا المأموم في الوضع الذي نقض فيه وضوء الإمام يعني أفرض وأنا بركع كده نقض وضوء أقول يا فلان كمل الصلاة أروح أنا قاعد مكاني ليه قاعد مكاني؟ انا أبقى- هطلع ازاي دلوقتي؟ انا لو طلعت اقرر الصف اقعد اذا كان في باب المسجد من قدام اطلع منه اروح اتوضى والحق مفيش اقعد مكاني الامام يروح قاعد مكانه ويطلع الماموم خلي بالك في الوضع الذي فقد فيه ال- ايه وضوء الامام سواء راكع او واقف او ساجد خلي بالك ثم يكمل الصلاه والصلاه صحيحه تمام التمام واحد من اللي قاعدين شوف يعني عشان اعرفك ان الناس قال له يا مولانا لو حصل دي معايا اعزل من البلد قال له ليه يا ابني؟ قال له لان هيفضل الاجيال واجيال الاجيال فلان نقض ضد الصلاه مع ان امر يعني اه ما الناس قاعده البعض زي نقض الفار يعني هو الثاني ما يقدرش ينقض سبحان الله سبحان الله شوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تنقض وضوءك ها وانت في المسجد او في الصلاه كمأموم بقى ومكتوب من اخوانك واحد يقول لك يعني مش قادر يربط صوابعه شويه يعني مش قادر يمسك نفسه شويه يعني ما يقولش اه الله اطلع سبحان الله قال النبي عليه الصلاه والسلام قال وضع يدك على انفك كانه اصابك رعاة زي ما كنت نزل لك ايه نزيف من مناخيرك لا اله قالوا تطلع من الجامع عشان تروح تتوضا شوف ال- الحنان بتاع رسول الله يعني يعني تتكتف ليه من حاجه لا اله الا الله فيبقى اذا ادي الحدث الاصغر وادي الحدث الاكبر الحدث الاكبر في موضوع مهم قوي وهو موضوع الحيض عند النساء دي قضيه قضيه عشان تقول اللي مراتك الكلام ده الستات دايما ينقطع الدم دم الحيض مثلا بعد صلاه الظهر خالص خلاص مفيش حاجه تاني انتهت على كده تقول يلا بقى ابقى اغتسل بالليل وابقى اصلي من بكره جه عليها العصر والمغرب والعشاء لازم عليها تغتسل لكي تصلي العصر والمغرب والعشاء حصل انقطاع الدم قبل اذان المغرب بلحظات وجب عليها ان تغتسل وان ايه تصلي المغرب لان في رقبتها سبحان الله لذلك بنقول لنا دايما ان احنا لازم نقضي من الصلاه اللي علينا اللي احنا مش واخدين بالنا ان كنا احتمال بنتوضا غلط مش عارفين نصلي وبالذات ايه السيدات لان هم دايما في احكام ايه حضر. مفيش واحده ست بتوضع وتصلي قبل الاربعين ابدا حتى لو قطع الدم تاني يوم ولا ثالث يوم يقول لك لا امي قالت لي بعد الاربعين طب ابو حنيفه قال ممكن ثالث يوم لا انا صدق امي يا ستي ابو حنيفه ابدا سبحان الله هذا هو الحدث تعال بقى للطهاره دي كل دي طهاره ايه ظاهريه طهاره ماديه هناك ما هو اهم اللي هي الطهاره المعنويه طهاره القلب مش طهاره الوجه مش طهاره الثوب بس طهاره القلب القلب يطهر من الرذائل ومن الفواحش ومن الظن السيء ومن آه، ال- ال- سبحان الله البغضاء من الحقد من الحسد وهذا هو الاهم في موضوع الايه الطهاره ودي شعبه الايمان في ايه في قضيه الطهاره الطهاره الحسيه يبقى اذا اعمال البدن التطهير حسا وحكما ويدخل فيه اجتناب النجاسات يعني قدر الاستطاعه وانت جاي الايد ميه في السكه انت ما تسالش عن هذه المايه اللي في الشارع يا استاذ سمعت مجاره ولا ميه حنفيه ما تسالش امشي وخلاص كويس وخدها على انها نظيفه ولكن عليك ان تحترز قدر الطاقه آه، قدر الطاقه يعني على قد ما تقدر برضه ايه جلبيتك طويله شويه يسمرها او شيء على كده ومن من الفقه تقصير الثوب شويه ليه؟ اولا تواضعا وثاني حاجه ان الشوارع يعني انت فاهم وانا فاهم طيب آه، الصفاء ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العوره زي ناس بشنبه بقى ما شاء الله عليهم وناس محترمين في بيوتهم على الشط واقف سلامته في المايوه واقف يصلي الظهر بلال تقول له ايه ده؟ يقول ايه يا استاذ الدين يسر يعني ايه ده كل واحد عنده حكايه الدين يسر مش- الدين ده له قواعد يسر ايوه بس له قواعد مش فيه العوره من عوره الرجل منين لفين؟ من السره الى الركبه ها؟ يعني الركبه بتاعتك لو بانت في الصلاه صلاتك باطله لازم تلاقي النصيحة في بقى يا اخوانا الشباب ما يلبسوش حاجات داخلية تحت القميص ولا البلوزة انت بيسموها بلوزة برضه تحت الفانلة القميص اللي بيلبسه ده الرجالي او هو ان كان بيلبس يعني ها رجالي تحتها مش لابس حاجة فلابس حاجة جاية يا جماعة على حزام الايه البنطلون يجي موقف يجي ظهره مكتوب خلي بالك صلاته باطلة اه بس ناخد بالنا من الحاجات دي سبحان الله يعني لا اله الا الله من الواجب ده يا اخي الكوره ليها قوانين وليها حكم اسمه حكم ده قانون اللعبه هي لعبه وليها قانون نيجي في الصلاه مش عايزين نحكم فيها قانون امر غريب سبحان الله فانت لازم تستر العوره ستر العوره الست تروح لابسه لك آه، شراب فراشة ولا بتاع بونيه ومفيش لا فرحه ولا غيره رقبتها باينه والكم البتاع اللي بتصلي بيه هي لغايه الرزق كده 10 15 سم باينين من دراعها رجلها من تحت لغايه العظمتين فوقهم باين شويه يقول لك يا استاذ ده انا من القواعد يا ستي انت من القواعد يعني لو جالك عريس دلوقتي ما تتجوزيه يعني لا برضه يعني بس انا من القواعد يعني لو سبحان الله العظيم لا اله الا الله ولذلك احد الامراء نادى مناد قال ان احنا هنوزع اموال على انواع ثلاثة على العميان المكفوفين وعلى الايتام وعلى القواعد فجه واحد راح داخل على خازن بيت المال قال له اعطيني قال له ايه قال له المال اللي اعلن عنه الامين قال له ليه انت ايه قال له انا من القواعد قال له قواعد ده القواعد يا مولانا او يا اخينا او يا اخ الاسلام الستات اللي كبروا في السن حيث لا يرجون نكاح ست وصلت 60 ال 70 آه، 80 دي اسمها قواعد قال له آه، طيب آه، اعطي لاولادي قال الله قال له اولادك ليه؟ قال له لانهم يتامى فالامير قاعد قال له اعطه ما دام هذا ابوهم فهم يتامى اللي ابوه ده يبقى يتيم انا اعمل يتيم في اب يبقى ده نكس اب نكس سبحان الله وبعدين عايز يجمع تاني طماع بقى قال له وانا من العميان الله الراجل خد بص للعينين وقت مفتحه قال له دول كام؟ قال له اثنين قال له دول قال له دول خمسه قال له ده انت فتح فقال الامير اعطه انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور اه خلي بالك فلا لا اله الا الله العوره في الصلاه بالنسبه للمراه كالعوره خارج الصلاه لا يجب على المرأة في الصلاة أن يظهر إلا وجهها وكفاها حتى أن بعض الفقهاء بعضهم بنقول بالأحوص أن القدم الست عورة من الأحوص غصبي من الأحوص وبعضهم قال إن القدم ليس بعورة اللي بيقولوا القدم عورة أصح شوية ليه؟ لأن سبحان الله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة لا يجب أن يظهر من جسدها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم فالفقهاء قالوا ايه قالوا ما دام قال الوش والكفين بس يبقى ظهر القدم ايه عوره فلازم الست تلبس تراب وهي بتصلي يا تلبس حاجه طويله بحيث تغطي ظهر القدم بس الشراب ال- ال- ال- الحريمي ما ينفعش في الصلاه صح ولا مش صح؟ الشراب اللي هو ال- الفيليه الله يفتح عليك لكن الشراب الرجالي هو اللي ينفع هو اللي يدارس ايه؟ سبحان الله العظيم يبقى اذا عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة ولازم الإنسان يراعي هذه القضية جيدا لكي لا تضيع صلاته هذه هذه شعبة من شعب الإيمان التي تختص بالإيه؟ بستر العورة والصلاة فرضا أو نفلا وقلت قبل ذلك إن الصلاة والنافلة كالبيت الذي له حديقة بيت له جنينة لو حد اللص يسرق البيت ابو جنينة ياخد مدة عقبال ما يدخل الاول على باب الجنينة والممر بتاع الجنينة ويبتدي بقى يوصل للباب يكون الغفير صحي البواب الصيقة واصحاب البيت خدوا بالهم خلي بالك لكن البيت اللي من غير جنينة هيدخل على فين على طول على البيت نفسه خلي بالك هكذا البيت هو الصلاة الفرض والحديقة هي النافلة الطالب يحب يخش لك الاول وانت بتاع نوافل يخش لك الاول في الايه في النافل يقول لك ما بلاش الضحى النهارده طب ماشي طب ما بلاش ركعتين بعد العشاء النهارده ماشي طب بلاش ركعتين بعد المغرب النهارده ماشي يبقى اذا لغايه ما تستيقظ تيجي تسمع شيخ ويقول لك لا ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يبقى حب الله يجي منين؟ من كثره النوافل يبقى سبحان الله الشيطان يدخل عليك بنا. لكن انت لو بتصلي الفرائض بس الصلاه يخش على فين؟ على الفريضه نفسها يا راجل انت تعبان يبقى صلي عشاء قبل الفجر يروح نايم يروح ضربه على دماغه الشيطان نام عليك ليل طويل ليلتك كلها هتنام طويل يروح نايم ما يقومش الا الساعه 7 الصبح الزبال بيصحي يا خبر ابيض لا إله. ويصحى على اسوء حاجه لا اله الا الله بعد ما كان يصحى على صلاه الفجر سبحان الله لا اله الا الله فهو ايه سلم نفسه الفرد لان الشيطان دخل على الفرض على طول لانه ما عندوش رصيد لكن لو عنده رصيد من النافله الشيطان يخش على النافله الاول يبتدي العبد ايه؟ يتبع. الصلاه فرضا ايه؟ ونفلا وبعدين والحج والعمرة طبعا من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا وبعدين والزكاة نفس القضية شوف زكاة مالك قد إيه عندك 2000 جنيه فما فوق 85 جرام ذهب فما فوق والست ما بتتزينش بيهم على ال 1000 جنيه 25 جنيه عندك شقة مفروشة كل ما يجي إيجار في الشهر طلع عن ال 100 جنيه اتنين- عن الجنيه خمسة تعريف أول بأول عندك عمارة بتدر دخل سبحان الله أول كل شهر أول ما تقبض الدخل طلع عن ال 100 جنيه 2 جنيه ونص أو عن ال 1000 جنيه 25 جنيه أو عن الجنيه خمسة تعريف وتريح بالك أول بأول تجارة كل ما تبيع بيعة طلع زكاة مالها محل آه، عياده آه، مكتب هندسي مكتب محامي طلع اول دول مش عايز تطلع اول دول بقى وعندك دفتر حسابات بتمسك الحسابات تحسب الدخل والمنفرد والاصول الثابته تتحسب وبعدين في الاخر خالص تيجي اخر السنه تعمل الميزانيه وتشوف يا في اول يناير يا في اول رمضان يا في اول المحرم زي ما تحسبها من السنه للسنه وتطلع زكاه المال علشان يبقى ابرأت الذمه اولا باول مرتب الموظف عليه زكاه لا معلش زكاه الموظف يجوز له ان ياخذ الزكاه اي موظف على الدرجه السابعه عنده عيلين ومرتبه لا يزيد عن 60 جنيه يجوز ان تعطيه الزكاه وانت مطمئن وهذه فتوى احاسب عليها امام الله يوم القيامه الموظف ابو 60 70 جنيه وعنده عيلين وساكن وساكن في شقه بالايجار خلي بالك انت بتاع كهرباء وبيدفع مصاريف عيال ده او ده الامور بيضجه الراجل بيقول لي مرتبي 52 جنيه و40 قرش اربع عيال في المدارس اعدادي وثانوي مصاريفهم 92 جنيه طب بالله عليك تجيب منين؟ ها سبحان الله وناس بتفايت في اوروبا ها لا اله الا الله واحد يروح يتعشى في هيلتون ب 200 و 300 جنيه وواحد يعمل فرح لبنته سبحان الله ب 10 و20 و50 و60 الف جنيه ويضحك يقول لك هنعمل عيد ميلاد آه، كوكو يبقى تيجي ها والله انا ما بحضرش عيد ميلاد دي ابعد ضيقه كده لا انا ما بحضرش طب آه، ال- الحاجه لا الحاجه ما بتروحش طيب آه، حد من عندك ما عنديش حد لا، سبحان الله وتبلغك الاخبار كوكو ده تاني عنده سنه يسيبوه في البيت مع الشغاله وهم رايحين يحتفلوا طب انتوا بتحتفلوا بمين؟ ها؟ وفي قاعه من احدى القاعات في الفندق سبحان الله وتكلف الليله قال ايه؟ قال 20 و30 الف جنيه لا اله الا الله وفي ناس مش قادره تجيب جزمه للعيل لا اله الا الله عشان ايه؟ تروح بيها المدرسه. وبعدين عايزين الرحمه تنزل من فوق، وقالوا عايزين فضل ربنا ينزل على مصر، وعايزين ربنا يعوم الجنيه ويغ- ويغرق الدولار، طب ازاي؟ طب ازاي؟ سبحان الله. يعني مفيش داعي بس ان- نخوض. و والجود الكرم لان الكرم ده صفه إنس- انسانيه البخيل ده مش مسلم لا يدخل الجنه بخيل والبخيل اللي قال فيه لا اله الا الله سبحان الله العظيم قعد آه، ال- ال- الواحد بخيل بيمتحن شويه شغالين يشتغلوا عنده خلي بالك فامتحن قعد قعدوا هم الخمسه كده فجاب لهم اكل وحطه قدامهم بس مش عشان ياكلوا عشان يشوفوا يعني هيتصرفوا ازاي فطرق الباب طارق فواحد من الخدم قال ايه؟ قال لي افتح الباب الولد الثاني قال افتح الباب الثالث افتح الباب الرابع بقى نطق شويه قال ارفع الطعام ثم افتح الباب قال له انت اللي اشتغل عنه خلي بالك انت فاهم اللعبه بقى شيل الاكل الاول ها وبعدين بقى تفهم على اللي جاي بقى ها سبحان الله هذه ليست خيطا لان الرزق اللي جاي ال- ال- الضيف اللي جاي جاي برزقه وزمنا نتكلف انا اتكلف لك في الاكل وانت تتكلفني في الاكل تبقى الزياره تقيله لما كل ما ازورك اضطر اخد لك هديه وانت كل ما تزورني ها تضطر تجيب لي هديه اعرف ان زيارتنا تبقى قصيره صح ولا لا؟ لكن لما ازورك في الله وتزورني في الله وتشرب عندي كوبايه ميه ما تخافش يعني يمكن ربنا يرزقها ده لما اقول يعني سبحان الله لا اله الا الله انا لما ازورك ابقى خفيف وانت تزورني ابقى خفيف تبقى الزيارات سهله لكن لما كل ما ازورك اكلفك وكل ما تزورني تكلفني او العكس تبقى الزيارات دمها ايه؟ سم ها لما تبقى تقيل قوي الانسان لكن لما الانسان كده ي- يبقى يخف كده سبحان الله لا اله الا الله وانت عارف حكايه اسعد لما ايه لما بطع خبط لناس بياكلوا سمك حاطين صينيتين سمك كبير وسمك صغير كده من بتاع الجمعيه ده بس ما كانش فيه بتاع الجمعيه المهم فاسعد راح خبط من؟ قالوا اسعد اسعد قال يا نهار ده لو دخل هيمسح الايه؟ خبط السمك الكبير راحوا تحت الطبليه والمائده راح مدفعين راح ده اه تقول لنا سمكه انا راح ايه بياكل بنهم وراح ايه ماسك سمكايه هو شايفه من خرم الباب من بره حطها على ودنه قال قال ايه انت جننت ولا ايه من كتر الاكل حصل لك لوثه ايه هو انت بتاكل سمك بنهم ليه كده انا اصلا متغاظ من السمك الطابويه كان غرق في البحر فالتهام والسمك فانا بصراحه بينه وبينه صار يعني راح حط سمك على ودنه قال على ودنك ليه؟ قال السمكه بتقول لي مش احنا اللي كنا ابوك ده السمك اللي تحت الطبليه طلبت الجود الكريم ما فيش مؤمن يبقى بخيل لا يجتمع الايمان والبخل في قلب خلي بالك مش ممكن ايمان وبخل يجتمعان في قلب واحد ما دام مؤمن لان انا وانا لا وانا بقى كده من عندي ده انت جايب رزقك من بره انت يا ضيف جايب رزقك من بره وقال واخد فيك ثواب حتى وان كنت غنيا حتى وان كنت غني لا اله الا الله وانت ماشي تاخد ذنوب اهل البيت وترميها لنا بره ده انت تشكر يا اخي والله يشكر الضيف ده سبحان الله كان حاتم الطائي يقول لخادمه ايه ان جلبت ضيفا فانت اليوم حر ان جبت لي ضيف انت سبحان الله لا اله الا الله مش يقول له وده وقت حد يجي فيه لا، يجي لك في اي وقت طب يا سيدي والجود الكرم وعايزك تعلم الست برضه الكرم وتعلمها بالذات ان كانت اتيكيت قوي انها يعني ما مش ضروري يعني ت- آه، تعمل للناس حاجات يعني لازم تطلع من الفريزر وده حلو وده ساقع وده سخن الموجود لان هي لما تتعب كده تكره الضيوف بتوعك انا اقول لها يا ستي هم اللي جايين دول ناس مسلمين لو حطينا لهم شويه آه، رغيفين وحته جبنه هياكلوا يدعوا لنا لا لا لا عيب ما طلعتش عيب وجبنه يا ستي انت مالك لا سبحان الله لا علمها كده بالذات لما انت بتديها تليفون في الشغل في ثلاثه من اصحابي جايين لي النهارده جايين على الغدا ايه ده النهارده ما تقولش من قبل كده بثلاث ايام ليه ثلاث ايام؟ إيه اللي موجود ياكلوه إيه اللي موجود اللقمه الرغيف يقضي اثنين ويقضي ثلاثه ويقضي اربعه والاكل لما اللي تقضي خمسه تقضي عشره واجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه وجابر بن عبد الله جمع الصحابه قال له يا رسول الله انت وعشره تيجوا تتغدوا عندي انت وعشره الرسول صلى عليه الصلاه والسلام صلاه الظهر مش كان صلاه الظهر يصلي ثلاثه والامام لا ده ما شاء الله قال على ما بكم قالوا خيرا الى بيت جابر هو الراجل عازم عشره كويس بص ليه ما شاء الله لا قوه الا بالله فالرسول بقى هو يخاف جابر والرسول موجود صلى الله عليه وسلم قال له انت دعوت كم؟ انا دعوت عشرة قال له فين الاكل؟ ها؟ فين ام أم عبد الله بتوع بتاع- قال له والسبع بتعجن جوه انا راح حط ايده المصطفى في العجين اعجني بقى سبحان الله فلا اله الا الله ست عجلت والرسول قاعد على الاكل وقال له دخل لي يا سيدي العشرة اللي انت بتقول عليهم 10 10 يخش العشرة ياكلوا ويمشي والاكل زي ما هو العشرة يخشوا ياكلوا ويمشوا ايه وفي الاخر قال له هات عشرة قال له ما خلصوا خلاص قال له خلي الاكل لاهل بيتك بقى ها سبحان الله انت حملها على الله والبركه من عند الله مش من عندك انت طيب يا سيدي والجود ويدخل فيه اطعام الطعام واكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والطواف حوالين ال- بكل دي الايه الايمان الحسي والاعتكاف والتماس ليله القدر ثم الفرار بالدين وقضية الفرار بالدين دي عايزة وقفة علشان اخواننا الشباب ما بيتفهموش هذه القضية بتاعت الفرار بالدين يعني ايه الفرار بالدين هذا موعد حديثنا الخميس القادم ان شاء الله شكر الله لكم وجزيتم عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم والسلام عليكم